بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وكل عام وأنتم بخير أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة نسائم الرحمة هذه حلقة خاصة من برنامج العلم والبيان وإن شاء الله البرنامج سيتوقف في شهر رمضان ونواصل بمشيئة الله بعد عيد الفطر آه واليوم إن شاء الله هيبقى حلقة خاصة عن صحتك في رمضان وهندي فيها بعض النصائح للصائمين من الأصحاء ومن المرضى وهنركز يمكن على الأمراض المنتشرة زي مرض السكري ومرض ضغط الدم وأمراض الكبد دول اللي هنركز عليهم في هذه الحلقة بحيث أنها تبقى نصائح للصائمين شهر رمضان في هذا العام سيكون الجو حار والنهار طويل نسبيا وده بيتطلب بعض النصائح للمرضى وللأصحاء أيضا يعني مش هنتكلم للمرضى بس ده احنا برضه هنقول نصائح للأصحاء أول هذه النصائح اللي احنا هنقولها للأصحاء يمكن نبدأ بالأصحاء شوية لأن طبعا دي الغالبية العظمى من المسلمين اللي بيصوموا في شهر رمضان فأنا بقول للناس أن شهر رمضان على غير المفهوم وعلى غير العادة وعلى غير المتبع ما هو الشهر أبدا للإسراف في الطعام والشراب ونعلم أننا نهينا في كتابنا العزيز في القرآن الكريم عن الإسراف في الطعام والشراب فالله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين والنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من معدته فإن كان ولا بد آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه يبقى الإسلام في الكتاب والسنة ينهانا عن الإسراف في الطعام والشراب ودي أول نصيحة بقدمها للسادة المشاهدين في شهر رمضان ألا نسرف في الطعام سواء ولا الشراب سواء في وجبتي الإفطار والسحور طيب نركز شوية على الطعام يمكن لو إحنا اتبعنا السنة النبوية وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان يعني سنقدم برنامجا صحيا للسادة المشاهدين يعني يكون بإذن الله مفيدا لهم في هذا الشهر المبارك فأول النصائح أن نعجل الفطرة وأن نؤخر السحور وهذه سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ودي للأصحاء وللمرضى النصيحة الثانية التي أقدمها للسادة المشاهدين بمناسبة هذا الشهر المبارك يمكن نصيحة غالية جدا إن الإنسان أول ما يبدأ يفطر يفطر على إما رطب فإن لم يجد فطميرات فإن لم يجد يحسو حسوات من الماء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم طيب دعونا نتساءل لماذا الإفطار على الرطب والتمر اشمعنى يعني الإفطار على الرطب والتمر يقول العلماء أن الرطب والتمر بيحتوي على نسبة حوالي 35 إلى 40% سكريات بسيطة فهي تمتص بسرعة كبيرة جدا فترفع منسوب السكر في الدم احنا عارفين ان احنا مثلا هنصوم حوالي 16-17 ساعة في رمضان القادم إن شاء الله بعد أيام قليلة فهنجد أن الفترة دي فترة طويلة نسبيا فممكن يقل منسوب السكر في الدم في الأصحاء وهيبان أكتر في مرضى السكري ممكن نسبة السكر تقل عندهم بشكل كبير جدا فعشان كده بنقول ان من النصائح الغالية ان انا افطر على طميرات يعني اخد بعض التمرات مش اجيب بقى طبق تمر كبير جدا واقعد اكل طبق التمر ده لا افطر على رطبات أو طميرات فعشان كده بنقول أهم حاجة في الرطب والتمر إن في سكر بسيط سهل الهضم سهل الامتصاص بيرفع مستوى السكر في الدم بسرعة كبيرة جدا وهذا هو المطلوب أو إن أنا لو لم أجد رطب أفطر على تمر لو لم أجد تمر بحثه حسوات من الماء ما أجيبش كمية كبيرة جدا من الماء الناس الأيام دي بتتفنن يجيبوا إيه السوائل اللي يشربوها على الإفطار ففي سوائل خضراء وسوائل حمراء ومش عارف إيه وإيه والناس عمالة تجيب كم كبير جدا عشان تفطر بالحر والعطش مهيأ لهم فيشربوا كمية كبيرة جدا ودي بتسبب أضرار للمعدة وبتساعد على عسر الهضم وممكن يكون لها مضاعفات أخرى سنتعرض لها في الحلقة إن شاء الله يبقى النصيحة أهو بعد ما أخذ الرطبات أو الطميريات أو أحسو حسوات من الماء أصلي المغرب يعني نصلي المغرب يبقى احنا كده عجلنا الفطر ونصلي المغرب بعد صلاة المغرب نبدأ في الإفطار الإفطار لابد أن يكون وجبة متزنة ده الكلام ده للأصحاء وللمرضى أيضا يعني إيه وجبة متزنة؟ يعني وجبة تشمل على البروتينات والدهنيات والمواد النشوية والمواد السكرية والفيتامينات والمعادن والألياف طيب واحد يقول لي طب ما تقول لنا بقى الوجبة دي انت قلت كلام علمي احنا عاوزين الكلام ده بلغة تفصيلية شوية يعني إيه, إيه وجبة متزنة يعني البروتينات زي اللحوم والأسماك والدواجن وكل المواد دي بنسميها إيه بروتينات حيوانية لكن عندي بروتينات طيب ناخد الاتصال أخ علي من سوريا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتفضل
شلونك يا شيخ بخير والله الحمد لله بارك الله فيكم قناة الرحمة ربنا يبارك فيك وبارك الله بأستاذنا الشيخ محمد حسان وجميع اللي بيشتغلوا بقناة الرحمة يا رب آمين يا رب أستاذ أنا في دكتور في عندي صديقي معاه مرض السكر وما بيقدر يصوم برمضان مم. تمام
يعني شو الحل معاه إذا شلون الارت... إذا ارتفع السكر معاه لأي حد بيقدر يصوم ولا ما بيقدر
يعني اللي بيقدر يصوم لو ارتفع السكر معاه اثناء نهار رمضان يعمل ايه؟
هذيك يوم انا قلت له تفضل كل تمر قام قال لي بيرتفع معي السكر، التمر يعني بيأثر شيء اذا بيرتفع معه السكر على التمر ولا ما بيرتفع؟
طيب ان شاء الله نجيبك باذن الله. اسمعنا من التلفزيون الحقيقه طبعا انا لسه بقول اهو التمر لو حتى مريض السكر لو اخذ بعض التميريات يعني تمرتين ثلاث تمرات ونقعهم في الميه او خد رطب ده يعني مش هيرفع مستوى السكر بصوره كبيره قوي لانه في فتره النهار الصايم اللي عنده مرض سكر في فتره النهار بيبقى نسبه الايه السكر في الدم قليل فالتمر الحقيقه هي يعني هيرفع مستوى السكر بسرعه معنا اتصال اخر ابو عبد الله من السعوديه اتفضل مساء الخير يا دكتور مجاهد ربنا يبارك في حضرتك يا ابو عبد الله ربنا يبارك فيك كيف الحال طيب بخير والله الحمد لله الحمد لله ورمضان عليك عليكم كريم ان شاء الله وعليكم ان شاء الله ان شاء الله عندي حقيقه بعض النقاط اذا كان في الامكان التعليق عليها قبل ذهابي الى المسجد تفضل اول قضيه قضيه عاده قلب الليل الى نهار والليل, والليل الى نهار والنهار الى ليل في رمضان جزاك الله خير تتكلم عن هذه العاده ومن الناحيه الطبيه ان شاء الله القضية الثانية الأطفال وفرض السهر عليهم في في في هذا الشهر الكريم.
الأطفال.
النقطة الثانية. مم. النقطة الثالثة إهمال هذه الفئة اللي هم الصغار في نهار رمضان من ناحية إهم... الغذاء.
إهمال الأطفال.
الأطفال اه بنسيبهم يفت... رمضان.
يعني بنسيبهم يفطروا معانا ويسحروا معانا وكده اه صح.
وهذه نعم هذه القضايا منها. النقطة الرابعة نوعية الأغذية وليس كمية الأغذية، حقيقة ودنا تركز عليها يا دكتور.
ان شاء الله خاصة القضية ذا أريد كناحية علمية إذا كان لديك جواب حاضر الآن هل هناك اختلاف بين الرطب والتمر من الناحية لما تحلل شو اسمه هذه الأشياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر على رطب فإن لم تجد فتمر تمر هل هناك فرق بين هذا وهذا من الناحية تحليل الجسم فيها والأشياء سرعة هذه الأشياء أم لا إن شاء الله العلمية الحقيقة أسئلة جيدة جزاكم الله خيرا أه الحقيقة طبعا أسئلة أخونا أبو عبد الله وهو دايما أسئلته بتبقى أسئلة ممتازة يعني أسئلة جيدة الحقيقة طبعا من العادات السيئة جدا إن اللي إحنا بنقلب في رمضان الليل نهار والنهار ليل والناس نايمة معظم النهار والحقيقة يعني أنا سأقدم لأبي عبد الله في المملكة العربية السعودية بحثا جميلا الحقيقة قرأته قريبا إن عندنا حاجة اسمها الساعة البيولوجية الساعة البيولوجية دي إن عندي معدل معين في النهار بتفرز فيه الهرمونات بطريقة معينة بمعنى مثلا لو خدنا نموذج زي هرمون الكورتيزون بنجده بيفرز مثلا أكثر ما يكون في الفترة الصباحية وأقل ما يكون يعني الساعة 8 صباحا كده بيبقى معدل هذا الهرمون مرتفع وأقل ما يكون في الفترة المسائية فيعني احنا محتاجين نبقى مستيقظين في الفترة اللي فيها معدل الكورتيزون عالي شوية لأنه بيساعد على تحسين الأداء الوظيفي والأداء العملي والأداء البدني والأداء الذهني أيضا بيحسنه فاحنا بننام في هذه الفترة وبنستيقظ في الفترة اللي فيها كمية الكورتيزون موجودة قليلة كذلك الهرمونات الأخرى زي هرمون الأدرينالين وخلافه دي هرمونات تسمى هرمونات الأرق برضو الهرمونات دي بتزيد يمكن في فترات الظهيرة وقت الظهيرة عشان كده يمكن مفضل النوم في وقت الظهيرة فيمكن لما احنا بنقلب الليل نهار والنهار ليل بنخالف الفطرة التي فطر الله الناس عليها احنا بنخالف هذه الفطرة وخلاف هذه الفطرة دائما يؤدي إلى حدوث الأمراض وهناك علاقة كبيرة جدا بين انقلاب الليل نهار والنهار ليل وبين السمنة وده ثابت في الأبحاث الآن وبين ارتفاع ضغط الدم حتى السكري يقال أيضا أن له علاقة بين ان احنا بنقلب الليل نهار والنهار ليل وطبعا ده موضوع طويل لو خدنا فيه وقت هناخد فيه وقت طويل جدا النقطة الثانية الحقيقة اللي أثارها أخونا أبو عبد الله الأطفال احنا الحقيقة بنهمل الأطفال فعلا في شهر رمضان وبنخلي الأطفال يقعدوا لغاية ما يفطروا معانا على الإفطار ولو صحيين يسحروا معانا مش صحيين خلاص لا الطفل محتاج إلى وجبات متزنة لأنه في مرحلة نمو ومتسارعة يعني الأطفال دي أكتر مراحل نمو فمحتاج فعلا أنه يأكل على فترات متقاربة فلازم نقدم له وجباته كاملة بالنهار آه طيب ناخد الاتصال ونكمل أسئلة أخونا أبو عبد الله إن شاء الله أخونا ناصر من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور الحمد لله بخير والله كل عام وانت بخير وأنتم بخير جميعا الله يبارك فيك والله انا عندي نسبة السكر يعني بقى جاي لي بقالي يجي سنة كده و... وثابت على 161 ثابت ما لا يا فوق ولا تحت ده صايم ولا بعد الأكل ده لا ده فاطر عشوائي يعني اه اما صايم يعني 90 80 كويس
على هذا السكر ياثر عليه فبشرب الشاي لا يعني لا حلو شوي لا إن شاء الله النسبة مش عالية خد آه.
بالك الصايم نسبة طبيعية اللي بعد الأكل عالية قليلا بتحتاج آه.
ان انت بس تظبط اكلك شوية تقلل الدهنيات والمواد السكرية والحلويات والشوكولاتة والحاجات دي كلها نقللها لما آه.
هنقلل الحاجات ديت هي- هتنزل ل 160 دي لا كل ده يا دكتور ما باكلوش خالص اه يعني لا لا حلويات ولا الحاجات دي كلها ما باكلهاش ما فيش الا الشاي والسكر بس اللي هو بيعطي ن- نقلله برضو شوية وبعدين نعمل رياضة ان شاء الله ماشي حتى فاحنا انا في محتاج السع- مح- السعوديه شغال يا دكتور اكتر من كده رياضه يا دكتور اه الرياضه رياضه المشي والمشي السريع مش الشغل في المحل والاعمال كده فاحنا محتاجين آه.
نمشي حوالي تلت ساعه كل يوم الى نص ساعه مشي في الهواء الطلق يعني طيب اخونا محمود من الاردن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابو محمود ماشي اتفضل أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم وأن يبارك لنا في هذه القناة الطيبة المباركة العامرة أسأل امين الله العظيم أن يبارك فيها وجميع العاملين عليها وإخواننا خلف الكاميرات ربنا يبارك فيهم يا رب كرامة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام آه، دكتور الفاضل آه، أنا من طبيعة عملي أعمل آه، أكثر من 8 أو 9 ساعات يوميا مم.
فأشكو من آلام شديدة في القدمين آه، يعني في أسفل القدمين هل انت آه.
عندك سكري ولا حاجه لا لا لا الحمد لله رب الحمد العالمين لله الحمد لله فهل هذا يكون من طبيعة العمل أو أو أو ماذا يعني بارك الله فيك ان شاء الله نجيبك باذن الله فنرجع لأسئلة أخونا أبو عبد الله الحقيقة لأنها أسئلة مهمة جدا آه، بيقول آه، إحنا ما نهملش الأطفال ونهتم بتغذية الأطفال في نهار رمضان ونقدم لهم الوجبات في موعدها آه، بيتكلم برضو عن نوعية الأغذية مش كمية الأغذية والحقيقة طبعا النوعية مهمة جدا ويمكن زي ما أنا قلت من الحاجات المفيدة قوي إن إحنا نبدأ نفطر على الرطب فإن لم نجد فالتمر وبعدين نجعل وجبة الإفطار وجبة متزنة آه، يمكن لو هنقول النوعية يعني تشمل مثلا إيه لو احنا هنقول بقى بالطريقة العلمية مثلا حوالي من 50 ل 60% مواد نشوية زي الرز والمكرونة والكلام ده ده للأصحاء دي النسبة دي بنقللها شوية لمرضى السكر نمرة اتنين ان احنا بنحط فيها كمية من البروتين مثلا بتمثل 20% إلى 30% من البروتينات وخاصة البروتينات الحيوانية والنسبة الباقية بتبقى للدهون والألياف ما ننساش الألياف أبدا لأن الألياف دي من الحاجات المفيدة والألياف موجودة بكمية كبيرة في الخضار وموجودة في الفاكهة السؤال الأخير حاجة سؤال مهم أوي لماذا يعني فضل النبي صلى الله عليه وسلم الرطب على التمر يعني ليه قدم الرطب وقال فإن لم تجد فطميرات الحقيقة الرطب فيها نسبة كبيرة جدا من المية والسكريات اللي موجودة فيها أكثر إذابة مذابة أكثر و بسيطة زي الرطب زي السكريات الموجودة في التمر فعشان كده بيبقى امتصاصها سهل جدا وسريع جدا بجانب ان فيها نسبة قد تصل الى 50 الى 60% واحنا في الوقت الحر السنة دي محتاجين ناخد كمية مية فكمية المية موجودة في الرطب اعلى من اللي موجودة في التمر والسكريات الموجودة في الرطب يسهل امتصاصها اكتر من السكريات الموجودة في التمر فعشان كده يمكن دي الحكمة من تقديم الرطب على التمر فإن لم تجد فطميرات والحقيقة أنا بقول للناس برضو حاجة كويسة جدا ممكن نعملها إن إحنا ننقع التمر في مية أو في لبن وده هيديني كمية كويسة من السوائل وفي نفس الوقت هيقلل يعني النسبة العالية من الصعوبة في مدغ التمر يخليه لين وسهل في الهضم والامتصاص يمكن أخونا أبو محمود من الأردن لما بيقول أنه بيعمل من 8 إلى 9 ساعات يوميا وبيحس بألام في القدم ممكن يكون لها أسباب كثيرة جدا ألام القدمين ممكن يكون الوقفة لفترات طويلة دي بتسبب نوع من آلام القدمين لوحدها الوقفة بس لفترة طويلة بدون الحركة عشان كده دايما بنقول للناس اللي هم بيقعدوا على مكاتب لفترات طويلة أو بيقفوا عملهم بيتطلب الوقفة إنه يتحرك يبقى يروح ويجي عشان الدورة الدموية يعني الدورة الدموية ما تتجمعش في الرجل لفترة طويلة وبالتالي ممكن تؤدي إلى تورم القدمين من الحاجات برضو اللي ممكن تزود الألام في القدمين يمكن الالتهابات الموجودة في مفصل الكاحل من تحت وبرضه أسباب كتيرة زي نسبة زيادة نسبة الأملاح زي اللي هو اليوريك أسيد في الدم ممكن يترسب في هذه المناطق ويؤدي إلى الألام مرضى السكري اللي عندهم سكر ممكن يبقى عندهم التهاب في الأعصاب الطرفية وبالتالي ممكن يبقى عندهم آلام في القدمين نرجع بقى لكلامنا الحقيقة اللي احنا كنا بنقول نصايح للأصحاء وكنا بنتكلم على نصايح بالنسبة للأكل وقلنا من أهم النصايح ان احنا نعجل الفطار ونأخر السحور وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبدأنا نتكلم على الإفطار وقلنا أن احنا نفطر على رطب فإن لم نجد فطميرات فإن لم نجد فنحسو حسوات من الماء ثم نصلي المغرب وبعدين نفطر وجبة متزنة فأنا عاوز أقول الوجبة المتزنة تاني يمكن في إجابتي على أبي عبد الله من السعودية يمكن قلت بعض الكلام لكن أنا هفصل شوية في النصايح بالنسبة للطعام من الحاجات المفيدة جدا أن وجبة الإفطار يبقى الطعام اللي موجود فيها طعام سهل الهضم وسهل الامتصاص يعني لما نيجي نطبخ الطعام ده يبقى مثلا بناكل بروتين يبقى مسويه سنة شوية طيب ناخد الاتصال اخونا عبد القادر من اسكندريه السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل
نعم آه عندي
اتفضل ايوه عندي آه سكر وفي 180 200 160
تمام سامعك اتفضل نعم سامعك اتفضل طب وحضرتك يعني صوم يعني اصوم ولا اعمل ايه يعني؟
انت بتاخد ايه لعلاج السكر؟
باخد حب- المريل بتاخد انسولين لا ما باخدش المصري باخد المريل على طول بتاخد حبوب يعني ايوه بتاخد حبوب بتاخد كم مره في اليوم؟
باخد مره وباخد الجوفونال ثلاث مرات ماشي إيه، اسمعني ان شاء الله هجاوبك حالا إيه، بالنسبة لسكره 180 160 200 يعني السكر فعلا مش منتظم مرتفع قليلا وانا بنصحه ان هو برضه يستمع لينا في النصائح اللي احنا بنقولها على الاكل لكن بالنسبه لعلاجه بياخد حبوب فانا بفضل ان هو ياخد الحبوب مع الافطار وبياخد نوعيه اخرى هو يعني يقصد الميتفورمين او السيدوفاج وده يفضل ان هو ياخده مع السحور آه، لكن الحبوب الأخرى اللي هو ذكرها عشان ما نذكرش أسماء الحبوب الأخرى اللي هو ذكرها ياخدها مع الإفطار آه، ويصوم عادي خالص صيام آه، يعني أعتقد إنه هيبقى معاه كويس جدا جدا بس يلتزم بالنصايح اللي إحنا هنقولها في الحلقة إن هو يعجل الفطر بتاعه ويأخر السحور لأن إحنا عندنا عادة من العادات السيئة الحقيقة إحنا بن بنعجل الفطر لكن السحور ممكن يسحر الساعة 12 وينام ويصحى مثلا يصلي الفجر وبعد كده ما ياكلش فممكن اثناء النهار ينخفض مستوى السكر في الدم ويعمل اعراض نقص السكر فانا بنصح دايما مرضى السكر بالذات بنصح الناس كلها ان هم ياخروا السحور لكن مرضى السكر بالذات تاخير السحور بالنسبه لهم هام جدا جدا جدا وانا عشان كده يمكن هركز عليها لما اجي اتكلم على وجبه السحور نرجع تاني لكلامنا على وجبه الافطار والنصائح اللي احنا بنقولها احنا قلنا تبقى وجبة متزنة فيها بروتين وفيها دهون وفيها آه، مواد كربوهيدراتية ومواد نشوية لكن ما ننساش الألياف لأن الألياف دي مفيدة جدا خاصة لمرضى السكر ومرضى الضغط ومرضى الكبد الألياف زي إيه؟ زي ال- ال- طبق السلطة أحسن حاجة عندنا فيها نسبة ألياف هو طبق السلطة الحقيقة طبق السلطة ده طبق مفيد جدا جدا جدا وطبق الحمد لله رخيص في بلادنا يعني فأنا بفضل دايما إن وجبة الإفطار يبقى فيها آه، نوع من السلطة هنرجع بقى احنا عندنا عادة في بلادنا في المنطقة العربية وخاصة في مصر لازم حكاية الحلويات بعد الإفطار نحلي بعد ما نفطر فالحلويات بعد الإفطار نجيب بقى الكنافة والقطايف واليميش وما خلافه في شهر رمضان الحاجات دي الحقيقة من العادات السيئة جدا لأن نسبة السكريات فيها عالية جدا جدا جدا ونسبة الدهون برضو بتبقى عالية والسكريات اللي موجودة برضو بتتحول إلى دهون داخل الجسم فدي بترفع مستوى السكر بصورة كبيرة جدا جدا وبترفع مستوى الدهون في الدم فبالنسبة لمرضى السكر دي في منتهى الخطورة لأنها ترفع نسبة السكر فأنا بقول لعزيزي مريض السكر الحقيقة لما تيجي تاكل حاجة من الحاجات دي يعني دوق بس ما تاكلش حاجات صغيرة جدا جدا يا دوبك بس ايه آه، لان فعلا لو انت اسرفت في اكل الحلويات مستوى السكر هيعلى جدا جدا وبالتالي ممكن يعمل مضاعفات كثيرة جدا لان كثير من مضاعفات السكر مر- مرتبطة بارتفاع مستوى السكر في الدم فعشان كده يعني رجاء حار لكل المستمعين ولكل المشاهدين ان احنا ما نسرفش في اكل الحلويات خاصة مرضى السكري نقطة مهمة جدا برضو احنا في شهر رمضان ده بشاهد في المدن بتاعنا آه، الناس بتاخد كم كبير جدا من المخللات الطرشي ده اللي احنا بنسميه في مصر الطرشي آه، بياكلوا كم كم هائل جدا من المخ... من المخللات ودي فيها نسبة ملح عالية قوي فده خطر جدا وخاصة مرضى ارتفاع ضغط الدم ممكن ضغط الدم يعلى بشكل كبير جدا نتيجة المخللات والطرش والحوادث ده وده ممكن يؤدي إلى ارتفاع شديد في ضغط الدم مما يؤدي إلى بعض الجلطات وممكن يؤدي إلى آه، جلطة في المخ ويعمل مشاكل كبيرة عافانا الله وإياكم فأنا يعني نصيحة غالية أ- أقولها لكل الناس نقلل الملح شوية وخاصة مرضى الضغط معنا اتصال آه، أخونا سموسي من من الجيزة السلام عليكم اتفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، سنوسي عبد الرزاق من امبابه يا فندم سانوسي من امبابة يا آه، أهلا لو وسهلا.
سمحت يا دكتور انا عندي السكر مم.
آه، صايم كان بيبقى 100 وفاطر بي- بيوصل لحوالي 190 مثلا اخر مره وصل ل 190 تمام آه، الدكتور ما رضاش يديني اي ادويه اي علاج تمام وقال لي يعني آه، نظم الاكل واعمل رياضه بس انا يعني بجوع جدا وبيحصل لي هبوط يعني انا آه، امام مسجد وكده فمع مع التحضير ومع الدروس بتاع بيحصل لي هبوط جامد يعني تمام طيب فما اعرفش هل ده نقص في الفيتامين ولا لا أجيبك إن شاء الله اتفضل يا دكتور اسمعني أقفل بقى حضرتك هتجاوب اه ان شاء الله هجاوبك اسمعني من التلفزيون ماشي آه طبعا الحقيقه ده, سؤ- ده دي حاجه متكرره فعلا ان بدايه السكر ممكن ما يبقاش مرتفع قوي فهو عنده الصايم 100 ودي في المعدلات الطبيعيه لكن اللي بعد الاكل 190 فده كتير شويه فنصحه الطبيب المعالج ان هو ما ياخدش علاج ويلتزم فقط بنوعيه الطعام ويمشي شوية ويتحرك شوية وده كلام صحيح علميا يعني هذا الكلام صحيح علميا ان احنا في الم... لما بنلاقي مستوى السكر بهذا الشكل ما بنبداش علاج مباشر على طول لا احنا بنقول للمرضى السكري لما يبقى مستوى السكر بتاعك مش مرتفع قوي مش حاد قوي زي الشكل اللي معانا ده فبقول لا احنا ما ناخدش فعلا علاج طب نعمل ايه هنلتزم بنظام معين للأكل نقلل السكريات ونقلل الحلويات ونقلل المواد النشوية شوية زي الرز والمكرونة والبطاطس والحاجات دي ونكتر الألياف شوية أخونا الفاضل بيقول إن أنا بعمل كنس بجوع يعني بجوع ومع الجوع بحس بهبوط يعني بجوع وبحس بهبوط ودي فعلا مشكلة بتقابلنا الحقيقة لما بنيجي نظبط السكر ان هو يقول لك انا بجوع فبضطر اكل لما باكل السكر بيرجع يعلى تاني فانا بقول له الفترات اللي انت ب... الفترات انت بتجوع فيها هتاكل فيها نسبة الياف زي الخس والخيار طب ناخد الاتصال وبعدين نك... نكمل الاجابة ان شاء الله الاخت شيماء من الفيوم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور الحمد لله بخير والله الحمد لله ازي حضرتك الحمد لله تمام طيب يا اتفضل دكتور حبيبي.
لو سمعت بس هو بابا مريض سكر ايوه فأنا كنت بتابع قبل كده الدكتور مروان ايوه ف طبعا هو قال لي كان قال على عشبة الجلنور وعشبة زهرة النخيل وعشبة الجنكة هو قال ان دي خاصة بالسكر ضعف الدم والحاجات دي هو انا سجلت وراه بس ما أعرف- مش عارف ما قالش الاستخدام ازاي بس ربنا يخليك انا عايزة اعرف الاستخدام ازاي
طيب طب إيه- يا دكتور برضه عايزه اقول لحضرتك على حاجه آه، هو بابا عنده السكر بيعلى ويوطى فهل ده في ضرر على الكبد او لا واحيانا بيحس بتنميل آه، في الاطراف وهو آه، وهو نايم بس فعايزه اعرف ده الضرر ده ده نتيجه ايه وانه يعني ان شاء الله بس ربنا يخليك الله يبارك شكرا يا دكتور
آه، طبعا فبقول لسه يعني ال- يعني اخينا صاحب السؤال السابق فبقول له الحقيقه يعني آه، انت بتجوع كتير فعشان بتجوع كتير محتاج ان انت تاكل آه، وجبات متقاربه من الحاجات الكويسه اللي ما ترفعش السكر في الدم انك تاكل مثلا خيار قته خس جرجير الحاجات دي الحقيقه ما ترفعش نسبه السكر في الدم حتى لو كلت فاكهه بين الوجبات احنا برضو عندنا عاده الحقيقه ان احنا بناكل ونملى المعده على اخر كلام لسه انا كنت بقول عليه وبعد ما نملى المعده ونشبع تماما نبدا نجيب الفاكهه يعني نبدا نجيب الفاكهه وناكل فاكهه حتى يعني بنعمل تخمه فعلا في رمضان وعشان كده في كثير من الس- ال- ال- ال- ال- الصائمين في شهر رمضان بيحسوا بالتخمه والانتفاخات والغازات ده بيبقى من طريقه التغذيه الخاطئه وتغيير مواعيد الاكل فبيحصل نوع من التخمه فعشان كده بنصحه الحقيقه ان هو الفترات اللي بيجوع فيها دي ممكن ياكل الالياف والحاجات دي الحقيقه ما بترفعش مستوى السكر بصوره كبيره جدا ممكن يستبدل ال- الاكل بأ- باكل اقل في السعرات الحراريه يعني بدل ما ياكل عيش مثلا فين وعيش ابيض ممكن ياكل العيش ال- اللي فيه رده وده هيبقى نسبه السعرات الحراريه فيه اقل شويه وهكذا يعني ممكن هو يع- يعدل الطعام بتاعه بحيث ان هو يقدر ياكل وما يجوعش في نفس الوقت لانه طبعا بيأدي عمل كإمام مسجد فانا دي النصايح اللي انا يمكن بقولها له. آه، اختنا شيماء من الفيوم اللي سألت عن والدها عنده سكر والسكر عنده متذبذب بيرتفع وينخفض وقالت على مجموعة أعشاب الحقيقة طبعا أنا بقول من الكلام العلمي واللي تحمل مسؤوليته إن حتى الآن لا توجد أعشاب يعني بصورة ناجعة لعلاج السكر ممكن تبقى أعشاب مساعدة لكن دي لا تغني عن العلاج ولا توقف العلاج ولا تخليني أبطل العلاج إطلاقا لأن لا يوجد عندنا حتى الآن في الموسوعات الطبية ولا على المواقع الطبية المحترمة المعترف بها أي عشب يعالج مرض السكر فعشان كده كل الكلام الذي يقال من الاجتهادات وليس عليه أي دليل علمي فأنا بقول لمريض عزيزي مريض السكر اللي بيسمعني الآن لا العلاج ولازم تلتزم بتعليمات الطبيب المعالج اللي يقول لك عليها وإذا كتب لك علاج لازم تاخده لمريض السكر لابد ياخد العلاج أما قصة الأعشاب فهذه قصة كبيرة جدا واتكلمنا فيها مرات قبل كده ولكن لا أمل أن أنا أتكلم فيها لأن فيها أخطاء على بعض الفضائيات الحقيقة أن هم بينشروا إعلانات غير مجدية طيب معنا اتصال أم عمرو من الجيزة السلام عليكم عليكم السلام كل سنة حضرتك طيب يا دكتور حضرتك طيب الله يبارك أه، سمحت يا دكتور أنا عندي سكر من عشر سنين أيوه وبعدين هو صايم أنا م- يعني الح- إلى حد ما بحاول أظبطه يعني هو صايم ما بيزيدش عن 150 كويس آه، فاطر بيزيد عن كده أنا باخد لانتوس مع حبوب تمام بعدين عندي فيبروزس في الكبد درجة ثالثة مم.
فيعني النهاردة أيساء خدت اللانتوس بالليل وقسته النهاردة كان الصبح وكنت بتريش لقيته 70 فأنا بقول في رمضان بلاش أخد اللانتوس
سؤال مهم هنجاوبك إن شاء الله شكرا
طيب آه، أم أميرة من القاهرة وبعدين آه، ايوه أيوه السلام لو عليكم سمحت
اتفضلي سامعك ايوه يا دكتور آه، انا بتكلم بالنسبه للذكوره والانوثه يعني بالنسبة لإيه؟
آه، للانجاب الإنجاب؟
اه آه قالوا لنا يعني ايه في ان في اسباب بتخلي ان نوع المولود الام بتاخد بيها تخلي نوع المولود ذكر مم.
وانا قلت آه، انا بقول ان الواحد يتوكل على الله بالدعاء لان الحاجات دي بتبقى هبه من عند الله
ماشي حاضر ان شاء الله أ- اجيبك ان شاء الله برغم ان السؤال خارج موضوع الحلقه لكن نجيبك ان شاء الله ام عمار من القاهره السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور انا كنت عايزه اسال حضرتك على ان السكر دايما عالي ما بينزلش خالص مم.
رغم ان بياخد برشامه الصبح وبرشامه بالليل مم.
آه، بعد ال- الفطار وبعد العشاء آه.
لكن برضو كل ما نقيسه كل فتره برضو السكر هو هو دايما 300 320 328 بقاله كام سنه السكر عنده لا ده هو لسه يعني مكتشفين الموضوع ده حوالي من شهرين او ثلاث شهور تمام ان شاء الله اجيبك حاضر ماشي يا دكتور
آه، نرجع بقى ل يعني نجاوب الاسئله الحقيقه آه، طيب ناخد الاتصال الاول وبعدين نجاوب الاسئله مع بعضها اخونا محمد من الشرقيه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل بسمعك
والله يا دكتور آه، سيادتك آه، انا عندي م- جماعتي عندها السكر بيوصل 550 ايوه
ف- آه، وبعدين جالها الضغط مبكر يعني هو عندها حاجه 37 سنه اقل من 37 سنه تمام فرحنا للدكتور فقال لو مش اتعالجت من الضغط كويس هجيلها سكر مم.
فشلنا بعد ما اجى الضغط وبعدين اجى شلنا الرحم وبعد سيادتك الموضوع ما وصلنا لكده احنا قالوا في شريان في الكلى اللي على الشمال مولوده بيه ضيق ده اللي بيرفع الضغط يعني نعم يا فندم قالوا ده اللي بيرفع الضغط يعني نعم يا فندم تمام فطبعا عملنا اشعه وحددنا ان احنا نعمل عمليه مم.
وبعد كده سيادتك آه، عملنا اشعه لما جينا نعمل العمليه قال لك لا ده الاشعه من الظهر اللي هرق ده اللي هو الشريان ده ايوه فدلوقتي السكر سيادتك وصل لدرجه ان احنا مش عارفين نعمل اي حاجه يعني تمام بتاخد انا بديها حقنه انسولين الصبح مم.
وحقنه انسولين بالليل تمام ممكن اديها 50 و40 بالليل مم.
ف فعايزين نفهم من سيادتك ع- عاوز بعض النصايح يعني عشان تقدر تظبط سكرها يعني ان شاء الله هتظبط السكر على أساس عشان رمضان ومش عارفين هتعمل ايه في رمضان طبعا هي بتتعب جامد يعني واجيبك ان شاء الله باذن الله. طيب نجاوب على الاسئله ال- ال- الكثيره الحقيقه بسرعه آه، ام عمر آه، بتقول ان في سكر من عشر سنوات وانها بتاخد انسولين نوعيه معينه من الانسولين وعندها تليف في الكبد من الدرجه الثالثه وسكرها مش مظبوط ساعات يبقى مرتفع وساعات يبقى منخفض زي ما شافت السبعين وبدأت تحس بالرعشة والمية وخمسين ده مرتفع الصايم مش مش نسبة كويسة لا نسبة مرتفعة وانا الحقيقه بنصحها انها يعني يعني تزور طبيبها مره تانية وبنصحها انها تاخد انسولين وتبطل الحبوب خالص لان الانسولين افيد بالنسبه للمرضى اللي عندهم تليف متقدم في الكبد فانا بنصحها انها تروح لطبيب يغير لها النظام لانها محتاجه تغير النظام ومحتاجه تاخد انسولين اكتر من مره في اليوم واعتقد ده هيظبطها بصوره افضل من اللي هي ماشيه عليه دلوقتي بالنسبه للمؤامره سأل سؤال خارج الحلقة يعني هل في بعض الأكلات المعينة أو بعض الأشياء المعينة اللي ممكن تخلي ال- المرأة تلد ذكرا أو تخلي المرأة تلد أنثى الحقيقة كل هذا من نوع الاجتهادات الغير مبنية على علم ولا على يقين وكلها يعني مبنية على ملاحظات وقريت في الكلام ده كتير جدا لما كنا بنتكلم على تحديد الجنس في الحلقات بتاع برنامج العلم والبيان في القرآن وقلنا ان هذا الكلام كله اجتهادات لا تنبني على أساس علمي سليم معمر الحقيقة بتقول يعني سكر عالي وبتاخد حبوب يعني مرتين وما بينتظمش السكر خالص ورغم ان سكرها ما بقالوش فترة طويلة لكن انا بنصح الحقيقة انها تبدأ تاخد انسولين والانسولين دواء كويس جدا جدا ومن الأدوية المفيدة جدا الناس بتخاف من الأنسولين ومخاوف الناس من الأنسولين ليس لها أساس من الصحة الناس تقول الأنسولين بيزود تصلب الشرايين لا أبدا الأنسولين على العكس بيحسن تصلب الشرايين الأنسولين له فوائد كتيرة جدا جدا جدا فعشان كده أنا بنصحها الحقيقة أنها تقلب الحبوب لأنسولين عن طريق استشارة الطبيب اللي بتتعالج معاه لأن الحبوب واضح أنها ما بتنزلش السكر ومهما زودنا كمية الحبوب مش هتنزل السكر أخونا محمد من الشرقية الحقيقة بيقول إن سكره على طول 550 والضغط عالي ويمكن الضغط عالي نتيجة تعب في الكلى وهم مش عارفين يعملوا عملية عشان السكر مرتفع وبياخد إنسولين 50 و40 الحقيقة طبعا أنا برضو بنصحه إنه يغير نظام الإنسولين اللي بياخده وياخد إنسولين أربع مرات في اليوم قبل الفطار وقبل الغداء وقبل العشاء وإنسولين قبل النوم وانا اعتقد انه ده ما يصومش لانه طبعا سكره متذبذب جدا معانا اتصال الاخت ياسمين من اسكندريه سلام ام ياسمين من اسكندريه ايوه ايوه السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام انا اتصلت بحضرتك قبل كده قلت لك عندي انسولين عندي سكر من 25 سنه تمام وباخد انسولين 45 واحده الصبح و25 بالليل تمام طب انا عايزه اصوم هل انا اقلل جرعه الصبح ولا جرعه بالليل لا جرعه الصبح اقلبها هتبقى المغرب زي ما هي اللي هي ال 45 بس انا بجيب لا الصبح اللي 45 وبعد أيوة.
وبالليل بعد ال- بالليل 25 ايوه جرعه الصبح اللي انت بتاخديها دي اللي هي ال 45 اه هتقلبيها هتبقى المغرب لما المغرب يدا تاخديها وبعدين تاخدي بعدها مثلا تمرتين ثلاثه ما انا عارفه النظام ده بس هل بتاعت السحور بتاع السحور قللها؟
تقل لا بتاع السحور تقل شويه اه يعني انا بنصح مثلا انها تبقى 15 او 20 طيب نجرب 15 الاول لو لقينا السكر بيرتفع اثناء النهار نجرب 20 ودي لكل مرضى السكر الحقيقه دايما انا بنصحهم ان هم يقللوا جرعه الانسولين اللي بياخدوها في السحور معنا سؤال اخر الاخت حافظه من س- من سوهاج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بارك الله فيك يا دكتور وزادك الله علما الله يبارك فيك لو سمحت لي بعض الأسئلة اتفضلي
آه، لو- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم على السحور الموسم التمر يا ريت حضرتك توضح لنا مدى أهمية التمر آه، في السحور السؤال الثاني آه، عايز حضرتك توضح لنا مدى أهمية اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في تناول التمر ثم القيام بالصلاة ثم بعد كده تناول الطعام تمام و- وحضرتك يعني من الممكن مثلا مع تناول التمر ان الانسان يتناول آه، بعض من العصير في الف- في الفطر وحضرتك يا ريت توضح لنا اذا كان هناك دلاله في حديث آه، في دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام عند الفطر لو ذهب الظلام او صلى تعليق وصيبه الاجر ان شاء الله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب ن- اتصال اخر ام هاجر ام هاجر من السعوديه
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله
لو سمحت آه، بنتي عندها 8 سنين وعندها السكر آه، وبتاخد آه، لانتوس آه، بالليل وبتاخد صافي الصبح وصافي الظهر هل ليها ان تصوم ولا لا؟
لا ما تصومش يعني اه ما تصومش اولا سنها صغير ثانيا السكر بتاعها هيتذبذب جدا وانا بنصح دايما ال- اللي هم عندهم السكر من النوع الاول اللي بيجي في سن صغير دول ان هم ما يصوموش آه، ام محمد من القاهره السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي ازيك يا دكتور الحمد لله ربنا يطمنا عليك يا رب ويجعل البركة فيك يا رب امين يا رب بقول لحضرتك انا رجليا بتورم وكان عندي تمزق في الأربطة مم.
وبتورم خالص فأنا كان ابني مات بقاله أربع شهور فمش عارفة إن كان ده من الزعل ولا لوحدها
الرجلين ولا رجل واحده لا هي كانت رجل واحدة كان فيها تمزق في الأربطة ف- يعني هي الرجل دي اللي هي اللي بتورم ولا لا الاثنين الاثنين بيورموا بيورموا الاتنين بطريقة جامدة ماشي وعمالة أروح لدكاترة عظام وباخد علاج وبياخد حاجات ومفيش فايدة فعايزة أعرف الفايدة من عند ربنا قبل كل شيء ان شاء الله وجيبك ده أنا ابني ميت بقاله أربع شهور معرفش ده حزن ولا إيه بالظبط حاضر اخونا احمد من سوهاج السلام عليكم
الو ممكن وطي بس التلفزيون كده و... واسمعني بس من التل...
ألو.
التليفون ايوه السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل سامعك ايوه يا أستاذ. ايوه يا دكتور اتفضل
انا عندي مشكله في الضغط عالي من آه، من سنه كده ايوه بتاخد علاج من الضغط اه انا خدت علاج وعملت اشعه رنين مغناطيسي وتحاليل وما فيش نتيجه برضه ما بينزلش على العلاج يعني طيب اخونا اشرف من اسكندريه السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا دكتور اهلا وسهلا اتفضل بارك الله فيك الله يبارك فيك لو تكرمت والدتي عندها قرحه في اخر القولون عملت منظار وطلع عندها ورم حميد مم.
آه، الدكتور بيأكد لنا هي لازم تعمل عمليه وتحويله وكده مم.
رفض الموضوع ده فممكن حضرتك تشوف لنا علاج يعني او حاجه او وصفه من
ماشي ان شاء الله ماشي جزاكم الله خير طيب آه، نرجع بقى للأسئلة الحقيقة الأخت حفصة من سوهاج سألت آه، بتسأل على السر في آه، لماذا سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإفطار على التمر والرطب وأنا أجبت على السؤال وقلت إن في طبعا فوائد كتيرة جدا للتمر إن هو بي بي بيرفع منسوب السكر لكن أكمل بقى طالما السؤال بيتكرر الحقيقة ان التمر فيه نسبة عالية جدا من آه، فيتامين آه، ب واحد وب 2 وب 12 في نسبة عالية جدا من هذه الفيتامينات كما ان في نسبة من فيتامين أ وفيتامين د والتمر الحقيقة كمان من الحاجات ال- المفيدة جدا في ال- التمر ان فيه كم كبير جدا من المعادن النادرة اللي الجسم الحقيقة بيحتاجها زي الكوبالت والمنجنيز والنحاس والحديد دي نسبتها موجودة كتير قوي في التمر تقريبا معظم المعادن حتى الكالسيوم موجود في التمر ففي نسب عالية من المعادن في التمر والرطب طبعا في نفس النسب من المعادن فالحقيقة التمر بيعتبر غذاء رائع جدا جدا خاصة للصائمين الحقيقة لاحتوائه على كم كبير جدا من المواد الكربوهيدراتية الفيتامينات المعادن السكر البسيط سهل الامتصاص آه، طيب يعني حاجة برضو بتسأل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطبات أو الطميرات أو يحصى ثم يصلي فهل دي لها فايدة؟ هل لها فايدة كبيرة جدا جدا لأن أنا لو بدأت فعلا زي ما احنا بنعمل عندنا في مصر هنا إن أنا من المغرب مجرد مادة آكل بقى وأحط الأكل وآكل كمية كبيرة جدا آه، بيحصل عندنا تخمة نمرة واحد نمرة اتنين كم كبير جدا من الأكل اللي بيروح المعدة ده بيجذب إليه الدم فالدم بيروح للمعدة بكمية كبيرة وبالتالي تقل كمية الدم الواصلة إلى المخ فيبدأ الإنسان يحس بالخمول وده اللي احنا بنلاحظها في الإفطار بعد الإفطار عاوز ينام يعني ليه عاوز ينام لأن كمية الدم الواصلة إلى المخ لأن احنا بقى أكلنا كمية كبيرة جدا من الطعام آه، بتسأل برضو هل العصير آه، مفيد طبعا العصير مفيد بس أنا بنصح دايما إنه يبقى عصائر طبيعية نعملها في البيت من الفاكهة مثلا عصير تفاح عصير برتقان ب- آه، ممكن نعمل الخروب وتمر الهندي والحاجات ده بس يا ريت ما نبقاش حاطين عليها لا ألوان صناعية ولا مواد حافظة لأن الكلام ده طبعا له أضرار بالنسبة للصحة ومحمد كان بتسأل على بتقول عندها تمزق أربطة وان تمزق الاربطه ده كان بيورم رجليها لكن هي بدات تحس ان رجليها الاثنين بدا يورموا آه، خاصه بعد وفاه ابنها ونسال نسال الله له الرحمه آه، لكن بنقول ان آه، طالما الرجلين بدا يورموا يبقى في سبب موجود ممكن يبقى السبب ده دوالي ممكن يبقى السبب في الكلى ممكن يبقى السبب في الكبد ممكن يبقى السبب في كمية أملاح كتيرة بتاكلها وهكذا فأنا عشان كده بنصحها أنها فعلا تستشير آه، طبيب أمراض بطنة هيشخص لها فعلا السبب وما نسكتش على السبب لأنه ممكن يبقى حاجة بسيطة قوي وتتعالج بسهولة إن شاء الله أخونا أحمد من سوهاج بيقول إن عنده ضغط عالي بنسبة كبيرة جدا وإن الضغط العالي ده مش عارف يعمل له مش عارف يضبطه وعمل أشعاعات بالرنين المغناطيسي وعمل حاجات زي كده ومع ذلك مستمر الضغط عالي الحقيقة ممكن أخد دواء واثنين وثلاثة للضغط ومحتاجين طبعا متابعة ومحتاج ان هو يروح لدكتور ويروح لحد متخصص في امراض القلب او امراض الضغط دلوقتي على اساس ان هو يركز له العلاج ويكثف العلاج شويه لان طبعا الضغط العالي له مضاعفات على القلب وله مضاعفات على الكلى وله مضاعفات على الدوره الدمويه وله مضاعفات على المخ فالحقيقه انا بنصحه انه لو عالج الضغط فعلا كويس المضاعفات دي هتقل بنسبه كبيره جدا. اخونا اشرف من اسكندريه بيسال ان والدته عندها قرحه في القولون وان قرحه القولون اللي موجوده ديت آه، بيقول ان هم عملوا منظار ولقوا فيه آه، آه، مرض حميد آه، ورم حميد وقال ان هم قرروا اجراء جراحه وفيها نوع من التحويل والكلام ده فانا الحقيقه يعني ما اعرفش تفاصيل الحاله بالظبط لكن طبعا الاطباء طالما نصحوه باجراء الجراحه وهو بيسال هل في بدائل اخدها بدل اجراء الجراحه انا ما اقدرش اعرف طبيعه المرض عشان اقول له ياخد ايه بالظبط ما اقدرش اعرف التفاصيل يمكن الجراحين عندهم تفاصيل اكتر بالنسبه للحاله ولذلك اقترحوا آه، ان هي تعمل عمليه ممكن يكونوا خايفين ان الورم الحميد ده ممكن يتحول الى ورم خبيث في اي لحظه فبيفضلوا ان هم يعملوا عمليه في ظل هذه الظروف يمكن هي دي آه، معظم الأسئلة اللي كانت آه، آه، معانا يعني أرجع تاني للنصايح اللي أنا بقولها لمرضى السكر لل- للأصحاء وللمرضى مرضى السكر ومرضى الضغط ومرضى الكبد بالنسبة ل آه، اتكلمنا على وجبة الإفطار وادينا بعض التفاصيل في وجبة الإفطار فأنا عاوز أتكلم سريعا على وجبة السحور نصيحة للجميع سواء أصحاء سواء مرضى بأي مرض وجبة السحور وجبة بركة زي ما وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام فعشان كده محتاجين ان احنا يعني لابد تسحروا فإن في السحور بركة فلازم ناخد بركة هذه الوجبة والبركة دي فعلا بركة علمية طيب ناخد السؤال ده وبعدين نتكلم على وجبة السحور آه برضو سؤال لو مهاجر من السعودية مرة تانية السلام عليكم عليكم السلام
آه، لو سمحت انا كنت قلت لحضرتك ان بنتي عندها 8 سنين وعندها أو السكر تاخد بس لامتس بتحس- وأم.
ايوه بتاخد لامتوس وصافي في الصبح وصافي وصافي في الظهر وصافي في العشاء تمام.
بس مشكلتها ان بتشتكي من رجليها ومن اطراف رجليها ومن قلبها وساعات كتير برضو من الكلى ف- فهل وكتير دايما السكر يبقى عندها 700 500 450 350 تمام هو السبب الرئيسي الحقيقة انها آه، سكرها مرتفع فالسكر لما بيبقى مرتفع بيعمل التهاب في الأعصاب الطرفية وده اللي بيعمل لها الألم اللي موجود في القدمين وممكن بيعمل لها حالة الهبوط اللي هي بتحس بيها أو تعب القلب زي ما أنت بتوصفي فأنا الحقيقة طبعا محتاجة أن أنت آه، يعني آه، تتعدل الجرعات ممكن يتعدل النظام خالص وممكن تاخد اكتر من اربع حقن في اليوم في سبيل ان احنا نوصل السكر الى معدلاتها المعدلات دي معدلات عاليه قوي اللي انت بتقولي عليها فعشان كده محتاجه ان احنا برضو آه، نعاود بعض العيادات المتخصصه في السكر وممكن بعض الحالات اللي زي كده بتحجز في المستشفى مش عشان حاجة ولا عشان حالتها خطيرة ولا حاجة لا بتتحجز في المستشفى عشان نظبط لها السكر بطريقة صحيحة وبطريقة علمية لأن ممكن أدي خمس جرعات وست جرعات في اليوم عشان أظبط السكر آه، ممكن آه، يعني نعمل كذا آه، طريقة كذا برنامج لغاية ما نوصل للبرنامج الأفضل اللي ظبط لها السكر فأنا بنصحها إنها تروح لأقرب عيادة سكر موجودة والحقيقة المملكة فيها الآن عيادات متخصصة على مستوى عالي جدا في كل المدن السعودية فأنا بنصحها الحقيقة أنها تعاود عيادة متخصصة في السكر على أساس أن هم يبدأوا يظبطوا لها السكر بطريقة طبيعية طيب أخونا عبد الرحمن من ليبيا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله اتفضل
آه، دكتور نبي نسأل عن ال- الفطور بالأطعمة الغنية بال- بالدهون زي اللحوم أو ال- أو الألبان أو ال- مم.
الحليب يعني سواء الفطور ولا السحور يعني ما مدى يعني كونها صحية أم غير صحية يعني
سؤال جيد ان شاء الله يجيبك عليه آه، آه، اخونا عبد الرحمن الحقيقه بيسال على الدهون وبيقول يعني كميه ال- احنا بناكل اللحوم الدسمه اللي فيها نسبه دهون عاليه ف يعني ل- ل- ليه احنا بنقول للناس ما تاكلوش دهون كتير وخاصه الدهون الحيوانيه اللي موجوده في جلد الطيور واللي موجوده في ال- اللحم الدسم والحاجات اللي موجوده والزيوت و- والاشياء طيب ناخد سؤال و نجاوب الاخ عبد الرحمن من ليبيا ت- هنبقى نجاوب على سؤالك بس ناخد الاتصال ده ونجاوب على سؤالك ان شاء الله ام محمد من البحيره السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ازيك يا دكتور الحمد لله بخير والله
الله يكرمك آه، في ناس بتقول لي آه، البسي آه، حذاء طبي علشان الرجلين
في وطبعاً مشكله أنا في باخد- الرجلين يعني نعم في مشكله في الرجلين آه، في الاطراف بس من الصوابع فيها ايه تنميل وخدلان وكده ايوه امم وبيقول لك البسي شراب طبي او حذاء طبي ايوه
طيب وجيبك ان شاء الله نعم هجاوبك ان شاء الله طب ماشي والسكر انا بناخد انسولين يا دكتور بناخده الصبح امم وبناخده بالليل تمام الاكل بالنسبه في رمضان وكده والشرب الحلو نعم.
وساعات انا بيجيني رعشه آه وانا ببقى واقفه وتجيني رعشه في ايديا ورعشه في عن- في حنكي هل ده بيكون السكر عالي او السكر واطي تمام ده اللي انا عايزه جواب لي عليه الله يكرمك ان شاء الله باذن الله ام فاطمه من الغربيه اه اتفضل ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور ايوه سامعك اتفضلي آه، لو سمحت يا دكتور انا عندي آه، معده تعبانه جامد وعندي ارتجاع في المريء مم. تمام الو مسامعك عندي المعده اه فيها وارتجاع في التهاب.
المريء ايوه اه اما رحت كشفت الدكتور قال لي انت عندك التهاب في المعده وعندي ارتجاع في المريء تمام فدلوقتي انا باخد آه، حبوب صغيره كده مش فاكره اسمها ايه بس ومع زنتاك للمعده تمام
آه، يعني دلوقتي بالنسبه يعني من رمضان مش عارفه يعني ممكن اعمل ايه علشان ان انا اقدر عشان ما يزيدش الارتجاع في رمضان يعني اه حاضر عشان ما يحصلش الارتجاع في رمضان ان شاء الله اجيبك حاضر ويا ريت يا دكتور تقول على اي حاجه للمعده بالنسبه للالتهاب حاجه تخفف الالتهاب او نوع الاكل اللي انا اكله ان شاء الله ماشي مع السلامه الله يسلمك نرجع بقى لاخونا عبد الرحمن من ليبيا كان بيسال على الدهون فانا بقول له في انواع من الدهون مفيده ممكن نستخدمها في رمضان ونضيفها على الاكل نضيفها على الجبنه نضيفها على الفول نضيفها على آه، الاطعمه من غير ما نقدحها من الدهون المفيده الحقيقه آه، زيت الزيتون مفيد جدا جدا صحيا بيقلل الكوليسترول وبيقلل الدهون الثلاثيه وله مضاد ومضاد اكسده ويمكن آه، زيت الذره برضو من الحاجات الكويسه بس ما لما لما بنقدحه بيفقد قيمته الغذائيه ما ن- ما ما نحطه على النار يعني آه، برضو زيت دوار الشمس برضو ممكن يبقى مفيد لكن احسنهم زيت الزيتون الحقيقه من الحاجات المفيده جدا جدا خاصه لو كان زيتون بكر يعني دي اول عصره للزيتون الحقيقه بيبقى مفيد جدا جدا جدا لكل الاصحاء وللمرضى اختنا أم محمد كانت بتقول يعني انها بينصحوها انها تلبس حذاء طبي لان عندها تنميل في الاطراف الحقيقه طبعا آه، و- او شراب طبي احيانا بيبقى ده خطا يعني ممكن احط حذاء طبي يقلل الدوره الدمويه في الرجلين ولو قلل الدوره الدمويه في- ممكن يبقى هو وسيله لحدوث القدم السكريه فعشان كده لابد ان حد يشوفها عشان يشوف الدوره الدمويه اللي موجوده في رجليها لان لو الدوره الدمويه موجوده ضعيفه بنقول للناس ما تلبسش شراب ما تلبسش شراب ضيق ما تلبسش آه، شراب ماسك على رجلك لان الشراب اللي ضيق او شراب اللي ماسك على رجلك ده ممكن يقلل الدوره الدمويه فانا دايما ما بنصحش الناس كتير اللي عندهم سكر ان هم يلبسوا حذاء طبي الا اذا كان في بعض العيوب اللي موجوده في القدمين او في قرحه او في اشياء بتستدعي وجود الحذاء الطبي فعشان كده لابد من استشاره الطبيب اللي بيعالجها من السكر اولا بتقول انها بتاخد انسولين وسكرها برضه متذبذب وبتحس برعشه وبتسال الرعشه دي هل هي نقص سكر ولا زي سكر غالبا احنا متعودين ان الرعشه بتبقى نقص سكر يعني الواحد يحس برعشه ورجفه كده وضربات سريعه في القلب ويحس بعرق ويحس انه العرق عمال يتصبب عليه وانه جعان جدا دي اسمها اعراض نقص السكر ودي من النصائح اللي انا بقولها لمرضى السكر خلي بالك من اعراض نقص السكر في شهر رمضان وزي ما قلنا في الحلقه السابقه لو جات لك اعراض نقص السكر في اي وقت افطر ما ما تكملش صيام لان دي فيها خطوره على صحتك فيها خطوره على القلب فيها خطوره على المخ فيها خطوره على كل الاعضاء الداخليه للجسم فانا بنصح دايما اللي يجي لهم الرعشه او الرجفه او ضربات القلب السريعه او العرق الشديد او الهبوط ان هو يفطر في شهر رمضان حتى لو كان قبل المغرب بدقائق معدودات ما يقعدش يقاوح لا سكره ممكن يبقى فيه مشكله اختنا ام فاطمه بتسال بتقول ان عندها ارتجاع في المعده عندها التهاب في المعدة وارتجاع في المريء وبتسأل يعني تصوم ازاي بطريقة آمنة عشان ما يحصلش الارتجاع الكلام ده مهم الحقيقة وسؤال مهم جدا لأن الارتجاع نسبته عالية جدا والارتجاع غالبا بيحدث في الناس اللي وزنها مليان شوية فمن الحاجات المفيدة الحقيقة أنها تقلل الارتجاع أن الوزن يقل برضه من الحاجات المفيدة جدا لتقليل الارتجاع أن أنا ما أكلش وأنام على طول لازم يبقى في فترة بين الأكل والنوم نمرة ثلاثة الأكل اللي قبل النوم ده لازم ما يبقاش فيه نسبة دهنيات عالية برضه في حاجة معروفة عند الناس اللي عندهم التهاب في المعدة بياكلوا منتجات ألبان كتير اللبن والزبادي الحاجات دي حابة بتزود الارتجاع فيا ريت ما نكترش من المنتجات الألبان ممكن ناكلها بس بكميات بسيطة ما نكترش من منتجات الألبان لأنها بتزود الارتجاع برضه من الأخطاء الشائعة لدى الناس برضه ان في ناس كتير جدا يشربوا نعناع على ان النعناع بيحسن الغازات والكلام ده وثبت ان النعناع بيزود الارتجاع الحاجه بقى الجامده قوي اللي بيزود ارتجاع المياه الغازيه وده اعتقاد عند بعض الناس اللي عندهم ارتجاع يقول لك انا يعني ايه بطني مليانه لما اشرب بقى حاجه من المياه الغازيه المياه الغازيه بتزود الارتجاع بصوره كبيره جدا فانا بنصح دايما اللي عندهم ارتجاع ان هم ايه ما ياكلوش ويناموا نمرة اتنين يقللوا المواد الدهنية خاصة الحاجات المقلية بزيت ويقللوا منتجات الألبان شوية خاصة قبل النوم ويقللوا المياه الغازية وياخدوا العصاير الطبيعية بلاش العصاير الحمضية زي مثلا البرتقان والليمون لأن برضو ده ممكن يزود الارتجاع شوية برضه اللي بيجي لهم ارتجاع الحقيقه من الحاجات البسيطه حتى ممكن اللي بيحصل لهم ارتجاع اثناء النوم ممكن حتى يرفع دماغه على مخده عاليه شويه ممكن الارتجاع يقل والحقيقه في ادويه الان بتعالج الارتجاع يعني والاطباء كلهم بيعرفوها واعتقد انها لو استشارت اي طبيب هيوصف لها ادويه بتقلل الارتجاع بصوره كبيره. يمكن هي الاسئله الحقيقه جاوبت على نصايح كتير انا كنت عاوز يعني اقولها لكن يعني هنختم الحلقة ان احنا بس ندي بعض النصايح القليلة في دقائق معدودات لمرضى وجبة السحور للجميع فبقول ان وجبة السحور لازم تبقى من اشياء يعني سهلة الهضم من الحاجات اللي أنا بحبها جدا في وجبة السحور وبنصح الناس بيها إن هم يكتروا الفاكهة في وجبة السحور يعني بلاش ناخد فاكهة كتير في وجبة الفطار لا خلوا الفاكهة الأكتر في وجبة السحور ناخد فاكهة في وجبة طيب أخونا أحمد من أسيوط آخر اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله والله يا دكتور أنا أنا بستعمل البخاخة آه وعاوز حاجة يعني أو أنام واقوم متضايق كده وعرق بيخر عقل سنير واحس معدتي مولعه نار بتحس معدتك يعني آه. بالسكونه دي
اه طيب آه الحقيقه طبعا اجابه سريعه لان موعد الحلقه قارب على الانتهاء الحقيقه طبعا السخونه في المعده دي دليل على ان في التهاب في المعده موجود ممكن يكون البخاخه لها دخل انا ما عرفتش نوعها ايه ممكن يكون لها دخل وممكن ما يبقالهاش دخل لكن انا دايما بنصح نفس النصائح اللي انا قلتها ما تاكلش مواد دهنيه كتير ما تاكلش حاجات فيها حاجات حراقه الحاجات اللي فيها شطه التوابل الحاجات دي ابتعد عنها تماما وهتاخد بعض الادويه اللي بتعالج التهاب المعدة والأدوية دي موجودة كتيرة جدا جدا وكل الأطباء وكل الصيادلة يعرفوا الأدوية اللي بتعالج التهاب المعدة ومتوفرة بكم كبير جدا جدا ومعظمها أدوية آمنة ملهاش مضاعفات جانبية وممكن تاخد الأدوية دي وأنا أعتقد أنك لو خدت الأدوية دي ممكن الالتهاب المعدة اللي موجود يقل مع تنظيم الأكل زي ما احنا قلنا ولو وزنك تقيل قلل وزنك شوية هتجد راحة كبيرة جدا يمكن آخر كلام بقى إن شاء الله نقول يمكن وجبة السحور قلنا بسريع جدا إن إحنا نأخر وجبة السحور اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن في يعني أقل من دقيقة أقول إن كلمة بركة في وجبة السحور دي فيها بركة كبيرة جدا وجبة السحور حتى بركة علمية لأن أنا لما باكل الأكل بيقعد يعني لو أخرت الأكل لقرب الفجر كده الجلوكوز اللي هو مصدر الطاقة الأكل بيديني مصدر للطاقة من خمس لسبع ساعات وبعدين عندي مخزون استراتيجي في الكبد بيديني حوالي عشر ساعات يبقى غطى لي فترة الصيام كلها وجبة السحور ادتني جزء والمخزون الاستراتيجي اللي موجود في الكبد والعضلات اداني الجزء الثاني فعشان كده وجبة السحور وجبة فعلا فيها بركة كبيرة جدا ويعني ما نسيبش وجبة السحور لازم نتسحر يعني بركز اهو وبأكد اهوت ان احنا لازم نتسحر ولازم يكون السحار برضه صحي مش لازم اكل كمية كبيرة لكن اأخر السحور وأدي حاجة في السحور تقعد في المعدة فترة طويلة شوية الفول من الحاجات الكويسة في وجبة السحور بس ما نكترش الزيوت عليه قوي ومن الحاجات الكويسة قوي في وجبة سحور الفاكهة خاصة لمرضى السكر لأنها تديله معدل سكري هيقعد معاه فترة طويلة شوية وبالتالي المخزون الاستراتيجي مخزون الطاقة السكر ده هو الطاقة اللي بتدي الجسم تتحرق تدي طاقة فالطاقة دي هتقعد موجودة إلى فترة طويلة داخل جسم الإنسان يمكن دي نصايح سريعة أختم بيها ويعني أتمنى للسادة المشاهدين يعني صوما مقبولا وإن شاء الله إذا يعني كان في أي أسئلة ممكن تتبعت للقناة في أسئلة وأنا ممكن أجيب عليها وتنشر على الشريط اللي موجود وجزاكم الله خيرا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في الفردوس الأعلى كما جمعنا في هذه الحلقة المباركة بلا أنساب ولا أحساب بيننا وجزاكم الله خير الجزاء وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته سلوا الشمس المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا تلاها سلوا الحيتان في قاع البحار عن المرجان قد سكن المياه سلوا الأشجار والأطيار تشدو عن الأزهار من أهدى شذاها ستشدو تشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء